أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعد العدة بين يدي المواسم الفاضلة مواسم الطاعة فقال ربنا تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين احنا جعلنا هذه الدروس تحت عنوان كونوا ربانيين اقتداء وأخذا من قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ومن قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يعني إيه ربانية؟ الواحد إزاي يبقى العبد الرباني العبد المتصف بالصفات التي تجعله أقرب ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى عبد رباني واخد من صفات ربنا سبحانه وتعالى ما يليق له مش هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه بأسمائه وصفاته وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحصي الأسماء والصفات إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة العبد الرباني واخد من معنى الربوبية الرب سبحانه وتعالى إن هو متواصل بالله جل وعلا ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى ده معنى والمعنى الثاني إنه الربانية فيها معنى التربية والتربية هي إحدى وظائف الأنبياء يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم احنا النهاردة عايزين ناخد المعنى ده في الربانية اللي هو معنى ايه ازاي واحنا بنستعد لرمضان واحنا بنستعد لموسم العتق من النيران نربي أنفسنا على العبادة تعالوا أقول لكم شوية حاجات مما ورد عن السلف في عبادتهم ومش عايزكم تتعاملوا مع هذه الروايات من مبدأ يعني مص الشفاه وان احنا نقول ياه ما شاء الله ده كانوا عبادتهم دول السلف بل أنا هجمع عليكم ما بين هذا وذاك وأقدم لهذه المحاضرة بهذه الأعمال يعني حينما تذكر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعلم حديث أمنا عائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تورمت قدماه من القيام احنا وصلنا إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل لغاية ما رجله تورمت ويقول أفلا أكون عبدا شكورا ويصلي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيفتتح البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة وقيل أنه قرأ بالمائدة والأنعام في الركعة الثانية سبعة أجزاء ونص في ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه ما ورد عنه أنه كان يصوم صيام داود اللي هو أفضل الصيام الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وإنما ما كانش بيصوم يوم ويفطر يوم ولكن في حديث أسامة بن زيد قال أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم وابن رجب في كتاب لطائف المعارف بيقول إن أنت لو أحصيت عدد أيام الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تجدها تجاوزت الستة أشهر اللي هي صيام داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله فاضل وهو أفضل عبيد الله تبارك وتعالى فدي في الصيام في الصدقة الحديث المشهور لما جاءه الرجل ووجد للنبي صلى الله عليه وسلم أغنام بين جبلين فقال أكل هذا لك قال تعجبك قال نعم قال هي لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ثروة تقدر بالملايين في لحظة قال هي لك فهكذا كان صلى الله عليه وسلم لما تيجي لسيدنا أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه في لحظة يخرج من ماله كله ما تركت لهم تركت لهم الله ورسوله أبو بكر لما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح يقول من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا يقول من أطع منكم اليوم مسكينا فيقول أبو بكر أنا يقول من عاد منكم اليوم مريضا فيقول أبو بكر أنا يقول من شيع منكم اليوم جنازة فيقول أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا أدخله الله الجنة بيفتح في كل أبواب الطاعات هذا أبو بكر رضي الله عنه الرجل الأسيف الذي إذا دخل الصلاة بكى وما استطاع أن يتمالك نفسه رجل أسيف هذا أبو بكر عمر رضي الله عنه يخرج من نصف ماله منافسة مع أبي بكر يجي بنص الفلوس انتوا فاهمين الكلام ده عارف يعني ايه نص الفلوس ان انت اللحظة دي القرشين اللي انت شايلهم دول للعوزة خلاص النص وابو بكر خلاص الرصيد صفر تقدر على دي وهكذا يخرج من نصف ماله عمر في ترجمته أنه ما مات حتى سرد الصيام سرد الصيام يبقى كان صايم السنة كلها ما يفطرش إلا يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق اللي هي أيام العيد إنما سوى كده صايم سنة آدي عمر عثمان رضي الله عنه لما أتم القرآن جاء في جوف الكعبة في الحج وصلى الوتر ركعة وتر فقرأ فيها بالقرآن كله وروي عنه هذا بأسانيد صحيحة كما قال الإمام النووي في كتاب أداب حملة القرآن سلمان الفارسي كان يجزئ ماله ثلاثة فكان يخرج من نصف ماله أبو هريرة الذي يروي الآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم النابغ ده كان يستغفر الله عز وجل في اليوم ثنتي عشرة ألف مرة اتناشر ألف مرة العبادات دي لما بنيجي تعدي علينا ونيجي نقول في رمضان ده كان الإمام الشافعي كان بيختم ختمتين في اليوم إيه يا عم الناس دي طب أقول لكم والله الذي لا إله غيره أنا أعرف بنفسي أسماء معينة وشفتها بعيني رأسي عباد صالحين اللي بيختم كل يوم ختمة في رمضان ختم قدامي واحد 16 ختمة في الكعبة في رمضان الناس دي زينا والله زيك زيه ما تفرقش عنه حاجة خالص ولو شفته ممكن لا تأبه له ما تقولش يستحيل ان الراجل ده يكون بيعمل الكلام ده انا اعرف ناس كل يوم بتستغفر عشر تلاف مرة اعرف ناس فضل الله عز وجل راجل عنده من المال الكثير جدا راجل عنده عقارات و و و وانا عارف بيته عامل ازاي وعارف ان هو بينفق تقريبا على 500 اسره شهريه ولما تشوفه تلاقيه لابس لبس متواضع جدا واولاده نفس الحال وعايشين عيشه عاديه جدا وبيجي له الافات مؤلفه يعني ملايين يمكن وبينفقها في سبيل الله الناس دي زيك زيهم الناس دي بقى هو ده السؤال بتاع النهارده الناس دي وصلت للدرجة دي في العبادة ازاي ليه أنا مش قادر وهم قادرين هو ده المعنى درسنا النهاردة بيقول كيف تربي نفسك على الطاعة تربية النفس على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الأنبياء والمرسلين قال لما ذكر سيدنا إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين قالوا عارف يعني ايه وكانوا لنا عابدين بتوع التفسير قالوا فيها معنى كانوا لنا عابدين يعني كانوا بيعبدوا ربنا مش ده المعنى الظاهر قال لك لا كان لا يخطر ببالهم غير عبادتنا كانوا لنا عابدين ما بيخطرش على باله ايه ده احنا دلوقتي بين المغرب والعشاء طب المطلوب ايه انا عايز اقرأ كذا من القرآن انا عايز اعمل الذكر الفلاني انا عايز اصل رحمي انا عايز ابر بوالدي انا عايز ما فيش لحظة ما تبقاش عبادة انا عايز في شغلي تبقى عبادة يعني ايه انا عايز الوقت اللي بقضيه يبقى عبادة مش العبادة بس الصلاة والصيام والصدقة والقرآن و و و ده شغل عبادة أنا ما بيخطرش على بالي أصلا غير العبادة فاهمين؟ المعاملة عبادة فالمعنى ده قال لك لا يخطر ببالهم غير العبادة قال أهل العلم عايز تبقى لك عند الله منزلة وجاه مش ربنا لما وصف سيدنا موسى قال إيه وكان عند الله وجيها أيوة أنا عايز أبقى وجيه عند ربنا قال لك بثلاث حاجات واحد إقباله بقلبه إلى الله ثلاث حاجات أول حاجة إيه أن يقبل بقلبه إلى الله ما يبقاش قلبه ملتفت الكلام اللي احنا قلناه بقى في الدروس اللي كانوا معانا لما اتكلمنا كيف يكون له حال مع الله والقلب المتصل بالله القلب يبقى مقبل على الله فيبقى وعجلت إليك ربي لترضى ما بيلتفتش بقى دلوقتي للمرأة وللشغلانة وللمنزلة عند الناس والفلوس و و و بيقبل بقلبه إلى الله أدي أول حاجة اثنين أن يسارع إلى ما فيه رضا الله ترضيك يا رب أجري اللي يرضيك يسعى في مرضاتك وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى ثلاثة قال لك إرشاد العباد إلى الله عايز تبقى وجيه عايز تبقى عابد وتبقى لك منزلة عند الله عز وجل ثلاث حاجات تقبل بقلبك إلى الله اثنين انك ايه تسارع في ما يرضي الله ثلاثة تأتي بقلوب العباد وتدلهم على الله لو صنعت حاجة من دول أو دول كلهم تبقى لك المنزلة عند الله عز وجل وكانوا لنا عابدين وصف ربنا سبحانه وتعالى سيدنا زكريا فقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ليه يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أدي ثمرة العبادة عشان نعرف إزاي نستحث النفس دي على العبادة سيدة مريم رضي الله عنها وعليها السلام العابدة تعرفوا يعني كلمة مريم كلمة مريم في لغتهم معناها العابدة القانتة الخادمة لبيت الله المعنى بتاع مريم أصل هي جعلتها خادمة في البيت إنها ترعى البيت هي دي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني نظرتها أنها تخدم في بيت المقدس دي أعبد النساء الله تبارك وتعالى قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يعني العابدين الخاضعين المتذللين إلى الله تبارك وتعالى ربنا لما قال إنها اتخذت مكان شرقي قالوا أي أخذت هذا المكان عاكفة فيه على عبادة ربها تبارك وتعالى الناس دي عملت إيه علشان توصل للدرجات دي حولك كيف تربي نفسك على العبادة رقم واحد أن تعلم شأن هذه العبادة العلم بالعبادة يعني إيه العلم بالعبادة هو العبادة يعني إيه العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة طب ما احنا كده عندنا خلل في المفهوم يعني ايه عبادة انت فاهم يعني ايه عبادة العبادة ان الراجل اللي كان بيصلي 100 ركعة ده والعبادة ابو هريرة اللي كان بيستغفر 12000 مرة والعبادة اللي بيختم القرآن كل يوم ده واللي كل ثلاث ايام والعبادة ان انت تصوم صيام داوود والعبادة ان انت تتابع بين الحج والعمرة خلصنا كده قسم العبادات بتاع الفقه وصلنا كده خلاص اهو ما هو الصلاة والزكاة والصدقة يعني وندخل فيها وادي الصيام وادي الحج خلصنا الكلام فيش حاجة بعد كده خلصنا العبادات طب فين كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة احنا ما خدناش حاجة إلا جزء يسير فين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إزاي حياتي تبقى لله وتبقى كلها عبادة يبقى عندنا خلل في المفهوم ده ايه الموضوع هو المفروض ان انا كل شيء في حياتي يبقى عبادة انه اللي بيسموه المحول العجيب اللي هو اسمه النية ده اللي بيقلب الدنيا كلها اللي يقلب لك اللي اسمها عبادة صرف يخليها عادة يخليهاش عبادة خالص بقت حاجة كده روتينية آلة بتتحرك واللي يقلب الحاجة اللي اسمها عادة اللي هو واحد قاعد بياكل قاعد بيشرب واحد بيأتي زوجته واحد بينام واحد نزل الشغل حاجات عادات يعني متعود كل يوم بعمل كده اتحولت بقت عبادات اه والله ايه ده انا باكل بنية التقوي على طاعة انا باكل بس عشان خاطر الواحد يعرف يصلب طوله عارف رمضان بتبقى باينة قوي وانت قاعد بتتسحر فبتحصل عشان اعرف اصوم وفي ساعة الفطار عشان بس نعرف نصلب طولنا دلوقتي في القيام بص مرتبها ازاي بقت فيه عبادات فبقيت انت مرتب الامور فبقت فيه الاكل بقى بنية والنوم بقى بنية والشغل بنية لانك حاطط هدف ان انت النهاردة صايم وقايم فحاطط اهداف تعبدية فانا عايز ده ان العادات تتحول لعبادات القصة فين نية طب والنية دي تيجي ازاي ان انا يبقى ليا هدف يتعدى الدنيا بقى مش بقى كل اهدافي ان انا اجيب الشقة وان انا اتجوز وان انا اربي الاولاد وادخلهم الاحسن مدارس وهي دي اهدافي اللي انا ما بفكرش الا فيه لا بقى عندي هدف اعلى انا بخطط للاخره أنا بخطط وحاطط استراتيجية وحاطط مشروع قدامي إزاي أعتق من النار في رمضان هذا العام محتاج أزود بقى في الطاعات كده بشكل تدرجي علشان خاطر أوصل أبقى نشيط في الطاعة ما امسكش المصحف هيحس بوحشة ياه بقالي كتير قوي ما مسكتش المصحف ده ما جيش أول ليلة في التراويح ياه فاكر آخر ليلة كانت آخر ليلة في رمضان اللي فات تبقى ك... لا بقى عندي شيء مختلف فتحولت أول شيء اعرف يعني ايه عبادة افهم يعني ايه عبادة ادي أول شيء اللي هو العلم بالعبادة الأمر الثاني اعرف فضلها اعرف الفضل عشان النفس كده ما بتتحركش إلا بكده إلا بترغيب وترهيب ما هو أنا دلوقتي بص النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يرغب الناس إن هم يقعدوا في المسجد ويتعلموا قال لهم إيه أقولها لك أنا الأول بالمثال العصري بعدين أقول لك كلام النبي قاله إزاي صلى الله عليه وسلم ايه رأيك عربيتين شيروكي اخر موديل او عربيتين مرسيدس اخر موديل موديل 2012 مستنيينك بره ايه رأيك تاخدهم ولا انت زاهد هتاخدهم طبعا طبعا طبعا عربيتين اخر موديل مستنيينك بره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين الناقة الكوماوة دي اللي هي ايه العربية الآخر موديل ما فيش زيها خالص قليلة جدا جدا جدا في النوم فكل واحد قال لك دي ثروة قالوا كلنا يحب أن يكون له ذلك قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين طب بالله عليك تخش الجامع أشرح لك يعني إيه قول الله تبارك وتعالى مثلا وزكريا إذ نادى ربه الأيتين اللي لسه قايلينهم دلوقتي أعلمهم لك دول في قلبك بمقام عربيتين آخر موديل موديل 2012 ولا تاخدهم وبعد كده نبقى ربنا يحلها بقى في موضوع الأيتين دول نتعلمهم بعدين النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا كده النفس بتيجي كده بتيجي لما يقول ايه ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها تبقى ايه اه الركعتين دول تقال قوي فالنفس بترغب وترهب لما تعرف بقى ايه انه درهم ربا ربع جنيه ربا أشد عند الله من ست وثلاثين ثانية آه خطر قوي دي ربنا يسلم يا رب فالنفس تيجي ايه ايه رأيك الموضوع يعني مش صعب قوي مش ما فيهاش مشكلة يعني الراجل انت لسه مديله الالف جنيه وبقاله كتير ممطلق ففيها ايه يعني لما تزود عليه 100 جنيه كمان مش مشكلة يعني خدهم 1100 ده هو حط راجل كذا وكذا وكذا ويسولها لنفسه بقت ربا ما فيهاش مشكلة يبقى لما النفس بقى تعرف ان دي اشد تخاف تعرف ان العاقبة شديدة هي النفس كده اذا عشان تسارع للطاعة محتاج تعرف الفضل علشان تقبل عشان تبقى عارف اه والله لو صليت النهاردة 12 ركعة نافلة هيكتب ليا بيت في الجنة ها مش عايز بيت في الجنة تعرف يعني ايه بيت في الجنة وتبتدي بقى اقعد احكي لك بقى البيت ده شكله عامل ازاي ولبنه من ذهب ولبنه من فضه والمونه اللي في النص مسك واذفر وحاجه يعني بقى ما فيش بعد كده تقعد بقى تعيش كده ده ب 12 ركعه تعملهم في ربع ساعه تقسمهم طول اليوم عايز احسن من كده فتلاقي ايه نفسك تشجعك لما عرفت الفضل فضل الطاعه نفسها لما النهاردة تعرف ان انت لو صمت يوما في سبيل الله باعد الله بينك وبين النار ها مسافة قد بقى سبعين خريفة سبعين سنة تجري فيها على أفضل حصان في الدنيا خليها يا عم أحسن عربية في الدنيا دلوقتي تجري بيها سبعين سنة تاخد قد إيه دي من المسافات ده يوم واحد تصومه فايه يعني ايه المشكله يعني لما نقعد لنا 16 ساعه صايمين يعني ولا اكتر ولا اقل ايه المشكله يعني وفي الاخر الثواب العظيم ده ايه يعني لما تعمل الاربع حاجات وتعمل اليوم تسميه خروجه الجنه بنسميها كده اللي تعمل فيه الاربع حاجات اللي لسه قايلينهم بتوع سيدنا ابو بكر دول وتصوم اليوم وتشيع جنازه وتعود مريض وتطعم مسكين لو عملت الاربع حاجات فيها ايه يعني لما تعملهم وتاخد الثواب ده ما اجتمعنا في رجل الا ادخله الله الجنه فلما تعرف ثواب الشيء تقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا في العبادة بقى بالذات لازم نجري قال والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني التؤد في كل شيء في كل شيء بالراحة فكر تمهل مش بالسرعة دي ما تجريش التؤد في كل شيء إلا في عمل الآخرة إلا في عمل الآخرة اجري ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين قال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض تمام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اسعوا دي يعني اجروا انشطوا هرولوا تعالوا شوفوا المعنى ده لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وقف عمير ابن الحمام وقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض سمعت صح؟ بيقول له تاني جنة عرضها السماوات والأرض أنا سمعت صح؟ قال نعم قال بخ بخ يا فاستشعر قيمة وثمرة الجهاد بقى جنة عرضها السماوات والأرض اللي أنا النهاردة استشهدت فمسك التمرات اللي كان ماسكها لسه هيحطها في فمه قال لك لا لا لا دي حياة طويلة قوي ارمي ودخل وقاتل حتى استشهد الإحساس بالثمرة فلما أجي أقول لك رمضان يساوي العتق من النيران عارف يعني إيه العتق من النيران يعني مهمتك في الدنيا انتهت خلاص خدت الامتياز خلاص عايز ايه تاني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اعتقت من النار عايز ايه بعد كده عارف يعني ايه ان انت الليلة دي ليلة القدر شاهدتها يعني كتبت لك عبادة اكتر من 83 سنة يبقى انت محتاج ايه تاني خلاص عملت الرصيد طلعت طلعت الخليج اللي جبت منها كم مليون خلاص مش محتاج تاني بقى اجي بقى اشتغل على بالراحة خالص هي دي بتاعت ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ها مين يجهز جيش العسرة مين يساعدني انا مش لاقي فلوس عشان اطلع المجاهدين دول وانفق عليهم فجاء عثمان بمال وفير فلما وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص عدى عدى القنطرة خلاص كده هي دي رمضان هي دي فتسارع لما تحس بالقيمة فمن دلوقتي لازم تخطط له عشان تاخد الثواب ده ده انت عشان تتجوز عروسة بتقعد تخطط لها سنين قد كده طب خلي بقى العروسة المرة دي رمضان وتبقى ثمرة العتق من النيران ثمرة المغفرة الصحيفة بيضة عايز ايه تاني غفر له ما تقدم من ذنبه مش نفسك ان انت تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم طب لما الراجل قال له أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات المفروضات المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء فهمت؟ فلم إحساسك بالثمرة يخليك تسارع في العبادة عشان كده بتلاقي الناس لما بتاخد الشحنة دي بس أنا مدربك من قبليها اهو بخمس ست أسابيع لما بتاخد الشحنة دي في أول رم... تسمع بقى الدروس والقنوات بتتكلم رمضان رمضان تلاقي أول خمس أيام كل الناس المساجد مليانة والصيام تمام والناس عايزة تشتغل ويبتدي المنزين يقل بعد كده في الأول الأسبوع التاني ليه؟ علشان ما شحنش هو خد يا دوبك اللي يشغلوا الثلاث أربع خمس أيام دول أنا بقى السنة دي بقول لك لا من دلوقتي جهز نفسك عشان الشهر يتظبط عشان توصل للثمرة صح تمام؟ يبقى أول حاجة قلنا اعرف يعني ايه عبادة تاني حاجة اعرف فضلها تالت حاجة سارع إليها سارع إلى هذه العبادات رابع حاجة الاستمرار عليها ما هو ممكن كل ده شحنا وخلاص خد الشحنة فاشتغل الرغبة بقت موجودة قام عبد ربنا لكن اشتغل هو اليوم انتوا سمعتوا الموعظة دي قلت لكم الليلة دي بإذن الله تبارك وتعالى الواجب العملي عايزنا النهاردة نصلي بجزء أول ما نروح انت سخنت قلت اه والله لازم نستعد لرمضان وبجد بقى واحنا كل سنة كده ضايعين وبتاع سخنت رحت نصلي الليلة دي تاني ليلة الشحن خلص البطارية فاضية فما فيش فجيت بعد كده نسيت نسينا كثيرا ونسيت الكلام ونسيت الدرس ونسيت الشحنة واتلخمت في كام حاجة فاتت الليلة وعادت ريما لعادتها القديم رابع حاجة النقطة دي خطيرة جدا نقطة الاستمرار على الطاعة طب توصل ازاي الى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه يقول لنا تابعوا بين الحج والعمرة يعني استمر على الطاعة ربنا يقول ايه وما يزال اهو مستمر وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه طيب اعمل ايه قال لك اول حاجة قسم الموضوع ثوابت ومتغيرات اسمع بقى كده كويس عشان تفهم فقه معاملة النفس ازاي ان انا اربي نفسي على الطاعة أول حاجة نقسمهم إلى ثوابت ومتغيرات يعني إيه ثوابت ومتغيرات يعني في حاجات ما ينفعش أصلا نتكلم فيها اللي هي الفرائض فما تجيش تقول لي أنا النهاردة سخنت أوي فصليت الخمس صلوات والحمد لله وقمت الليل وصليت الضحى و... و12 ركعة وتمام وتاني يوم ما صليتش الفجر وجمعت الظهر والعصر ونمت أصلا كنت راجع متأخر واتلخمت وبتاع وما صليتش العشاء يبقى ده لعب زي ناس كتير كده بتهتم بالنافلة على حساب الفريضة لا الفريضة رقم واحد ودي تستديم عليها هقول لك حاجة مهمة عشان برضو في فقه التوبة العلماء في حكاية لو واحد عليه صلاة واحد عليه صلاة مثلا في وقت من الأوقات انتكس في وقت كان أصلا في جاهليات ما كانش قعد له كده 3 4 5 سنين ما كانش بيصلي وبعدين صلى على كبر عندنا مذهبين المذهب الأولاني مذهب جمهور العلماء بيقول لك لا تقضي كل صلاة عليك مع كل صلاة تصلي صلاة وتقعد كده على ما يتيسر عشان برضو ايه ما تبقاش تيجي تقول لي يا نهار ابيض هو انا قادر اصلي الخمسة عشان تقول لي خليهم عشرة لا انا مش قادر لا على ما يتيسر كل ما تصلي صلاة تصلي معاها صلاة طيب المذهب الثاني مذهب شيخ الاسلام تيمية ومجموعة من العلماء قال لك لا يكثر من النوافل طب على الرأي الاولاني انهي احب الى الله تصلي قيام ولا تقضي تقضي اللي عليك الحديث بيقول ايه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه القضاء ده على مذهب الجمهور واجب ولا مستحب فرض ان انت تقضي الأيام دي زي حكاية الصيام فيجي مثلا يقول لك أنا عايز أصوم دلوقتي داخل علينا مثلا إيه أي موسم من مواسم الطاعة عايز أصوم الستة من شوال تيجي النساء تقعد تقول كده طب بس أنا لسه عليا أيام نقول لها صومي الأيام اللي عليك الأول ابتدي بالفرض لا بس أنا عايز النوافل ما هو عايز النوافل ايه ما هو دلوقتي نخلص الفرض وبعدين نخش في النوافل فهمتوا المعنى ده يبقى عندنا ثوابت وعندنا متغيرات الثوابت نبتدي بيها الحاجات اللي هي الفروض اللي علينا دي لازم نصلحها الاول يبقى دي الاساسات بعد كده نطلع الايه العماره بقى بعد كده طلع بقى بالنوافل زي ما انت عايز فاهمين المعنى ده فارتباط بينه وبين موضوع الاستمرار ان انا ابتدي اعمل الامور بتدرج اهم حاجه الفرائض النوافل جايه معايا شوية بشوية هبتدي أخلي بعض النوافل كأنها فرائض كأنها هي مش فرائض بس خلاص هو لازم النهاردة يصلي نافلة الظهر ونافلة المغرب والعشاء والفجر دي ثوابت عنده لازم كل ليل يصلي لازم يوتر كل يوم لازم يصوم الاثنين والخميس بقت عنده دي ثوابت ابتدي الأسبوع ده تعلى شوية ثبتنا خلاص ظبطنا الفرائض جينا بعد كده أعلى في الأسبوع اللي بعديه أخلي مثلا أزق شيء من النوافل وأعلى كمان شوية وامشي على كده التدرج ده علشان خاطر أستمر على العبادة عشان ما أعملش عبادات قد كده وبعد كده أنزل على ما فيش فهمنا؟ فلا بد من الاستمرارية على ذلك ويبقى شعاري دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدومها وإن قل وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته فداوم عليه واستمر عليه طيب النقطة اللي بعد كده خدنا أربع حاجات الخمسة الاجتهاد في العباد الاجتهاد في العباد إزاي أجتهد بقى ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بصفة الاجتهاد هذه فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون خد بالك الآية هتقول لك إزاي تجتهد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون طب الآية قالت حاجتين حد يعرف يطلعهم هي بتقول إيه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا أول شيء إن أنت تكسر أكبر آفة بتقف بينك وبين ربنا واللي اسمها الكبر الكبر وانت عمرك ما تبقى متخيل ان انت عندك كبر بس اللي هو ايه هو كده انت ما تيلا ما تقوم الليله دي تصلي مش عارف مش قادر كسلان م- تقعد بقى تلمزق كده وتقعد في ايه هو كده عارف ده اللي اسمه ايه بطر الحق اه إيه ما هو الدنيا ما- واضحه ايه قال لك حله ايه قال لك قوم اسجد عشان كده راح قال خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون جت في آخر سورة الإيه أعراف وهو بيتكلم عن أخطر أفتين اللي هم الغفلة والكبر قال لك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يسجدون قال لك الحل في الكبر حاجتين هنا وهناك الآيتين بتقول نفس الدواء قال لك هنا ذكروا بها خروا سجدا ابتدى بالسجود وسبحوا بحمد ربهم وبعد كده تسبيح يبقى أنا الوصفة العملية اهو عايز أنشط في الطاعة قال لك أكثر من السجود قوم اسجد اسجد وفضفض اسجد واقترب اسجد أنت أقرب ما تكون من ربك الآن يبقى سجود وإيه تاني قال لك سبح كتير عشان التسبيح تطهير لأن التسبيح تنزيه الرب عن العيوب وأنا ببقى إيه بتنزه بالتسبيح ده عشان كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان إلى الرحمن وثقيلتان في الميزان يبقى تسبيح وكذا ادي المنشطات اهي خدنا الاول افه هتقف قدامنا اللي هي اسمها ايه الكبر حلها ايه سجود وتسبيح جابت ايه بقى بص الاثر لما خلصت منها خروا سجدا وسبحوا وما استكبروش حصل لهم ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يجي ينام مش عارف ينام بقى في شوك على السرير مش قادر متشكشك عايز يقوم يصلي عايز يعمل حاجة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ادي الدواء رقم اتنين اللي هو ايه مش احنا لسه قايلين النفس بتيجي بالعصا والجزرة اهي دي خوفا وطمعا نفسك مش هتيجي الا بكده ابو مسلم الخولاني كان بيعلق كرباج يروح جاي كده في الليل يلا نام بس عشان الفجر بس عشان تعرف تصلي الفجر بعدين يا أخي كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قضاه من الضحى وانت أصلا هتنام بعد الضحى وهتقوم شغلك الساعة 7 8 يعني ما فيش وقت هتصلي فيه ولا حاجة بس هو إيه النفس تقعد تشتغل الشغلانة دي فكان يعلق الكرباج ويروح ملسوع نفسه كده لسوعة خفيفة ويقول لها ويحك يا نفس قومي اشتغلي لغاية إمتى هتبقى على هذا الحال فكان يؤدب نفسه بذلك واخد بالك ادي الكرباج بتاع النفس وممكن تديها الجزره توسع على نفسك انت عايز تخرج الخروجه دي عايز تشتري الشروه دي عايز تاكل الاكله دي عايز تخرج الولاد مش عارف فين عايز شيء من ما توسعه على النفس خلاص والله العظيم لو النهارده ان شاء الله صلينا الليله دي بجزء القران والله اكون بكره عامل كذا يبقى اديتها الحاجه دي انما طول ما انت مديها كل اللي هي عايزاه اللي بيجي في دماغك بتعمله خلاص عمرك ما هتسوس نفسك عمرك ما هتحقق يدعون ربهم خوفا وايه وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبقى الاجتهاد في الطاعه يبقى يتحقق بهذه المعاني ان احنا نتخلص من الكبر قلنا سجود وايه وتسبيح ان احنا ندعو ربنا خوفا وطمعا نسوس انفسنا بالانذار والتبشير بالترغيب والترهيب تبقى ماسكها من كده قادر ان انت تسوسها بالطريقه دي زي ما قلت لك احلف على نفسك ان انت تعمل كذا بالشيء المستطاع اللي احنا متفقين عليه حاجه كنت تقدر عليها بس نفسك مش مطوعك عليها بذا تجتهد كان السلف يجتهدون في العباده ويملئون اوقاتهم بها وهذه عباره كانت تقال عن جماعه من السلف حماد بن سلمه ده عجيب واحد من كبار سلفنا الصالح في ترجمته عبد الرحمن بن مهدي كان يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا قالوا له بكرة هتموت انت لو قالوا لك بكره هتموت تعمل ايه آه، طب هتصدق طب آه، طب خلاص طب احجج واحد طب آه، قولوا لي اي حاجه طب اندهوا لي على اي شيخ يقول لي اعمل اي حاجه خلاص بكره هموت هو يقول لك لو قالوا له بكره يقعد يفتش في الاعمال نعمل ايه تاني كل حاجه اتعملت كله متستف صح هو ده ومن الامور كذلك التي تدل على ان السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون في العباده ما تقرؤون في سيرهم يقول لك كانوا يسبعون القرآن مش فاهم انت ايه يسبعون القرآن اي يختمونه كل اسبوع وده بقى اللي هو كان الحاجة العادي بتاعهم العادي بتاعهم ده يختم كل اسبوع كل اسبوع يعني في الشهر بيعمل له اربع ختمات في السنه بيعمل له بتاع 48 ويجي في رمضان كمان يزود لك شويه يعمل لك بتاع 50 60 ختمه كده في السنه ده ده الايه الغلبان بتاعهم ده اللي كانوا بيعملوه كانوا يسبعون القرآن وكانوا يقومون الليل في ليالي الغزو في الصباح يقاتلون رهبان بالليل فرسان بالنهار يذكرون الله عز وجل حتى في السجن لو أدخلوهم قاموا يصلون يصفون أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض كان أحدهم يخدع زوجته يقعد ايه عامل نفسه ان هو نايم يلا يا حبيبتي نامي نامي نامي لان هو كده لغايه ما هي تنام وبعد كده اول بتاع يروح قايم هو قايم مصلي حتى لا تدري بحاله أمنا عائشة حصل معها كده قامت من الليل افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لك بس راح على حد من نسائه وظنت ذلك ثم كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وفيه الآيات العشر آيات الأخرى من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يقسم الليل بينه وبين زوجته وأولاده يقول لهم إحنا أنا حصل لي أول ساعتين البيت لازم من العشاء للفجر يبقى فيه صلاة انا هصلي اول ساعتين وانام انت تقومي بقى تصلي ساعتين اللي بعديهم بعديها ال- الولد فلان يقوم يصلي بعديها كده كانوا يقسمون الليل على اهل البيت وكانوا ليسوا فقط في باب واحد من ابواب الطاعه يعبدون الله لكن تلاقيهم في عياده المرضى في الصيام في التعليم في التعلم في قضاء حوائج المسلمين في الاعمال عندهم تكامل في المعنى ده طيب يبقى هنجتهد ازاي في العبادة لما اولا نقتدي بهؤلاء انا قعدت اقول لك حاجات من دي مش المطلوب ان انت تعمل بالظبط لكن بقول لك بص الناس بتعمل ايه طب على الاقل هات عشرهم هات يعني اي حاجه خلي عندنا شويه مش ممكن يكون الناس بتعمل كده هم بيختموا كل اسبوع خليها انت كل شهر تبقى مقبوله شويه يبقى بالاقتداء بهم بالتخلص من افات النفس زي ما قلنا الكبر وغيرها يبقى بيها تصل الى هذه الدرجه من الأمور الأمر السادس في سياسة النفس للطاعة عدم إملالها بص ديننا كده الوسطية بيقول لك أنا ما قلتلكش إن أنت أول ما تبتدي تقيم الليل تقول لي النبي صلى بالبقرة وآل عمران والنساء مش قد الكلام ده فالنفس هتمل هتيجي أنت تشتغل يومين ثلاثة وبعد كده مش هتكمل إنما إيه المطلوب؟ المطلوب إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة خد بقى الموضوع بالتدرج حتى لا تمل النفس يقول لك معنى لذيذ الله سمى نفسه الواسع حتى تتوسع أنت في عبادته فاهم؟ الله اسمه الايه؟ الواسع فالدنيا واسعة ففي ابواب قد كده انت مش قادر تقيم الليل اشتغل في الصيام مش عارف تجيب في الصيام اشتغل في الذكر مش جايب ذكر اشتغل في القران مش جايب في دول خالص اشتغل في اعمال الخير شنط رمضان اعمل كفاله الايتام اشتغل انت تعرف فلان وعلان خليهم يتصدقوا وتعين فقراء ومساكين تعين ارمله تشتغل في باب من ابواب الطاعه واسع هو خالد بن الوليد يروى عنه ان هو كان صواما قواما الصحابه كانوا كده بس ما يقولكش يعني وكان خالد يصنع ويصنع ويصنع بس بابه فين رقم واحد في الجهاد رقم واحد فده بابه هنا سيدنا عمر كان عشان برضه حته الشغل كان بيقسم اليوم بينه وبين صاحبه انا ارعى الغنم النهارده وانت تنزل تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا بكره اسمع حديث النبي وانت ترعى الغنم بدالي الله يضيع نص احاديث النبي علشان الشغل اه متعبدين بالشغل سيدنا ابو هريره كان يقول لك اما الانصار فكان يلهيهم الصفق طب ما على مرأة وما اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انه شايف ان الصحابه قاعده بتشتغل في السوق سيدنا عبد الرحمن بن عوف اول ما دخل المدينه دلني على السوق والنبي ما قالوش ايه اللي انت بتعمله ده يا عبد الرحمن احنا جايين هنا عشان نتاجر امال يعني هيعيش منين يعني هو ده بس هم عندهم رسالة عايشين لها إنما إحنا الرسالة بتاعتنا قد أهمتهم أنفسهم ده الفرق عشان كده بقينا متعقدين من قصة الدنيا الواحد مش عايز بقى يشتغل ومش عايز يعمل كل ما ينزل الشغل يضيع لما يقول لي خلاص يا عبادة وطاعة يروح الشغل يقول يا شغل تروح العبادة طب أعمل إيه أمسكها دنيا تروح مني الآخرة أمسك الآخرة تروح مني الدنيا طب أعمل إيه ما هو المشكلة إن أنت مقسمها دنيا وآخرة إنما إحنا حياتنا كلها آخرة أنا أريد بعمل الآخرة بس أنت لأنك حتة الدنيا داخلة فيها فهي دي المبوظة الموضوع شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده قال لك إيه القصد القصد تبلغه بالراحة لازم يبقى إيه ما تاخدش نفسك كده الحديث البخاري راح مترجم ليه ترجمة قال لك باب ما يكره في التشديد في العبادة إيه القصة أنس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين بين العمودين في حبل قال لهم إيه الحبل ده بتاع مين ده قال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده حبل بتاع زينب بتعمل ايه بيه قالوا إذا فطرت تعلقت به بتقعد تصلي تصلي تصلي الأخوات تسمع عشان بس ناخد القدوة تقعد تصلي لغاية ما هي مش قادرة تسلب طولها فمش قادرة حتى تقعد فبتعمل ايه تروح ماسكة في الحبل عشان تبقى برضو واقفة لغاية ما تتم صلاتها طب انت قاعدة تعبى نفسك قوي كده ليه ما هو إذا كانت شايفة النبي في البيت بيقوم الليل حتى تتفطر قدماه عايز بنت النبي تبقى عاملة ازاي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا العمل وقال حلوه شيلوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد ما تعذبوش نفسيكم مش قادر تقف اقعد بس خد بالك ما قالهاش بقى ايه ما قالهاش قولوا لها او انا هقول لها بقى بطلي الصلاه الطويله دي ما قالهاش كده انما قال لها ايه مش قادره تقفي اقعدي انما احنا لو كنا كده يا بنتي انت معذبه نفسك ليه انت بتعملي كده في نفسك ليه خلاص هي يعني الصلاه دي فرض انما النبي ما قالهاش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا لا هي معذبه نفسها موقفه نفسها ليه لو مش قادره تقعد وتكمل صلاه برضه فاهمين اذا عدم املال النفس بالطاعه عندنا اصل بقى ده الاصل السابع خدوا بالكم منه قوي استدراك ما فات اصل انا ايه انا كنت قايل لله دي لازم اصلي بكذا ما صليتش يوه انا قلت خلاص انا عندي المشروع النبي قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق خلاص الفجر الحمد لله الظهر الحمد لله صليت من ورا الإمام من تكبيرة الأحرام العصر تمام المغرب تمام العشاء الماتش كان شغال فأنا جيت متأخر فضاعت الايه الركعة وده أنا لسه كنت بقول إن أنا كنت عايز أصلي كل صلاة من التكبيرة الأولى هي مش نافعة ما هي باينة من أولها اهي فخلاص طنش بقى آه يجي بقى ليه اللعبة دي إن هو إيه الشيطان يجي لك في حتة استدراك ما فات طب النبي صلى الله عليه وسلم هديه كان إيه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل قال لك أهو يبقى عندك دايما معوضات فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة دوم عليها فإن فاته القيام من الليل صلى ثنتي عشرة ركعة هو كان بيصلي 11 ركعة فلما يصليهم في النهار كان بيصليهم 12 العلماء قالوا عشان الوتر بيبقى في الليل فإذا صلي في النهار يبقى شفع فيصليه 12 ركعة وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة في قصة بقى يمكن مش مشهورة شوية بس في البخاري أم سلمة جاءها ضيوف من الأنصار أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وهي عندها إيه؟ الضيوف وكانت لا تريد تركهم فقالت للجارية اذهبي إليه فقومي بجانبه فقولي له تقول لك أم سلمة إنك نهيت عن ركعتين بعد العصر هي عندها ضيوف فهي قاعدة شغالة فإيه خدمة الضيوف فلما بصت لقت النبي دخل فراح مصلي بعد العصر ما فيش صلاة بعد العصر صلى بعد العصر ركعتين فراحت عايزة تسأل فمش عارفة تسيب بصوا برضو ان هي وايه عارفين متعبدين دلوقتي ضيوف يبقى لازم اكرام فراحت بعت الجاريه وقالت لها ايه روحي قولي للنبي ده يظهر النبي صلى الله عليه وسلم سهي عليه قولي له انه ايه انت نهيت عن الصلاه بعد العصر واراك تصليهما فإن أشار إليك فتأخري عنه هو بيصلي روحي جنبيه وقولي له الكلمتين دول فلو شاور لك ابعدي فجاءت الجارية فوقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقالت له هذا الكلام فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم شاور لها فتأخرت الجارية وذهبت وبعدما فرغ من صلاته جاء إلى أم سلمة فقال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس أي بعد صلاة الظهر فشغلوني عن الركعتين بعد صلاة الظهر اللي هم السنة الراتبة أربعة قبل واثنين بعد فالنبي ما صلاش الركعتين اللي بعد الايه بعد الظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الايه بعد العصر العلماء استفادوا من الحديث ده عدة فوائد أول حاجة ينفع تكلم واحد وهو بيصلي قال لك اه بس تبقى جنبه وتهمس له ما نعملش بقى يا عم انت بتصلي فين دي جماعة تانية دي مش انت عارف ان الشغل اللي احنا بنتعمل ده لا ما فيش كده تيجي جنبه وتقول له كده انت كذا تدي له التنبيه رقم اتنين في النافلة يجوز الإشارة يعني وانا بصلي ممكن ايه اشاور لواحد اشاور له على حاجة مثلا اي شيء حصل ممكن اشاور له عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها رقم ثلاثة جواز قضاء الفوائت وده محل الشاهد اللي هو ايه السنة لما فاتته صلاها بعد العصر في وقت نهي اصلا فينفع تستدرك امرك ينفع الحاجة اللي ما تصلاش النهاردة انا عايز اصلي 12 ركعة طول النهار ما صليتش ولا ركعة جيت دلوقتي صليت ركعتين بعد المغرب لسه لي 10 ركعات ينفع تصليهم ينفع تصليهم يبقى صليت في اليوم الليلة 12 ركعة زي ما الحديث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان بيصوم في شعبان كتير قوي كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان جلة يعني أغلبه قال لك ليه قال لك علشان خاطر النبي كان مشغول في الجهاد لما تقرا السيره كده تلاقي ايه اغلب الاوقات كان بيطلع في غزوات وكان وكان فكان ينتهز وقت شعبان ليستدرك ما فاته عشان يعدي صيام داود زي ما قلت لك فيبقى فكره استدراك ما يفوته ما فيش حاجه عندنا انت السنه دي انا دايما اقول المبدا ده عشان تفهموه كويس عندنا استدراك سنوي استدراك شهري استدراك اسبوعي استدراك يومي اختار اللي يناسبك انا النهارده انشغلت في أي عمل من أعمال الخير بس جت على القرآن أو جت على الواجب الثاني بتاع النوافل آه ممكن أستدرك في اليوم أبقى عندي وقت كده أستدرك اللي فاتني زي ما قلت لك دلوقتي في حكاية أن أنت تصلي 12 ركعة ممكن في الأسبوع أنا في الأسبوع ده ما مسكتش مصحف يومين ثلاثة حصل لي ظروف أجي في يوم الجمعة وأروح جايب اللي فاتني أنا بقرأ كل يوم جزء كويس فأنا بقالي ثلاث أيام ما قريتش اجي في يوم الجمعه اروح قاعد بين العصر والمغرب ماسك المصحف وجايب الثلاث اجزاء يبقى انا جبت الاستدراك الاسبوعي ما كانتش يبقى شهري ما كانتش يبقى سنوي تيجي في رمضان وتجيب اللي فاتك مثلا او تيجي في فتره معينه تعمل كده يبقى عندنا الاستدراك فاهمين عشان بيبقى دايما الواحد بيشد الساعات في مثلا في جانب على حساب جانب تبقى عندك الفكره دي تريحك خالص من مشاكل ان انت عندك فطور وعندك مشاكل ومشاكل طيب دايما في موضوع العبادة الأصل الثامن في سياسة النفس رجاء القبول والخوف من الرد رجاء القبول والخوف من الرد أنا كده أديت العمل ماشي بعدين مش عارف بقى في ناس تقول لك بص احنا عملنا اللي علينا خلصنا بقى خلاص كده الحمد لله الجماعة دايما لما بيبقوا معانا في الحج تلاقيه قبليه هو بيشرب سجاير فقاعدين نقول له يا عم الحاج خلاص بقى داخل علينا عرفة فعشان بقى ايه تبقى توبة ان شاء الله وبداية جديدة وصفحة جديدة وترجع من ذنوبك يوم ولدتك امك تمام يبقى قاعد معاك كده مزمزق شوية يجي, يجي لك على يوم عرفة خلاص مثبت نفسه ويعيط بقى عياط ما فيش بعد كده وخلاص وبتاع وي وي وي ويجي ويتعب تمام في يوم النحر والشغل ما فيش احسن من كده تمام نيجي بقى في ايام التشريق يبتدي يخلعه وعايز بقى يروح وعايز يروح يقعد في الاوتيل وعايز مش عارف ايه وبعد شويه بس كده خلصت الحج خلص كده غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر كده رجعت من ذنوبي ابتدي من جديد استأنف العمل ايه استأنف العمل استأنف المعاصي يطلع على طول السجاير من تاني هو ده بقى المشكله ليه ان المفروض ان انا لما بعمل العمل على وصف الحديث لما قالت امنا عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكن الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات يا رب اقبلني يا رب اقبلني عندك يا رب اقبل عملي على ما فيه يا رب يا رب تقبل منا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يسألك أي واحد انت صمت النهاردة انت صمت الاثنين اللي فات صمت 13 14 15 تلاقيك بتقول ايه ربنا يسترنا أسأل الله القبول أسأل الله القبول نهينا أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت لأنه ما حدش عارف هو أنا صمت بجد قبل ولا ما قبلش فالذين يؤتون ما أتم وقلوبهم إيه وجلة يبقى عندي رجاء القبول إن شاء الله ربنا يقبلني مش عشان أنا أستاهل بس عشان هو أهل التقوى وأهل المغفرة مش عشان أنا أستاهل عشان هو سبحانه وتعالى أهل الجود والكرم فهيقبلني على ما فيا ده ظني فيه أنا عند ظن عبدي بيه يبقى أنا إيه رجاء القبول وخوف الرد بس في نفس الوقت خايف ذنوبي تبعدني فيا رب استرني يا رب اقبلني يا رب خذ بيدي يا رب يا رب يا رب فمشغول بدي فبيجي بعد كده حد يقول له ما شاء الله لا لا لا وشك منور ما شاء الله بجد انت بقت انوار الطاعه كده عليك انت بتعمل ايه دلوقتي وانت مش عارف ايه هو قاعد يقول يا رب استرني يا رب استرني فاهم لانه ايه الكلام ده ما بيعملش معاه هو أهم حاجة عنده القبول لأنه ثناء الناس مش هينفع معاه في أي شيء يبقى رجاء القبول وخوف الرد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد لو أن رجلا اسمع بقى عشان بعد كده هقول لك وصفة القبول في ثلاث كلمات تحفظها اسمع الحديث الأول لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرم في مرضاة الله لحقره يوم القيامة لو أن رجلا يجر على وجهه بيتجر على وشه من يوم ولد إلى أن يموت دي عبادته جاي لربنا زحف زحف ماشي على وشه إلى يوم القيامة على ده الحال لما يقف يوم القيامة أنا جيت لك زحف يا رب لحقره يوم القيامة يقول ما عبدناك حق عبادتك أمال إيه بقى قال لك وصفة القبول في ثلاث كلمات عمل لا تحدث به نفسك نفسك مش تحدث به الناس إذا كان نفسك ما بتكلمهاش يبقى عن الناس أكتر يبقى ما أجيش كل شوية أقول إيه طب ما أنا صليت يا رب طب ما أنا صمت يا رب أعمل إيه أكتر من كده يعني طب ما أنا لا تحدث به نفسك أدي واحد اتنين ولا ترعه بصرك مش كل شوية حطه قدام عينيك أنا حافظ القرآن الحمد لله أنا مخلص كذا كذا أنا سمعت دروس كتير جدا أنا الحمد لله أنا أحسن من غيري كتير أنا الحمد لله تمام طول الوقت قاعد حاططه قدام أنت أنت كويس أنت تمام جدا أنت أستاذ أنت كنت فين وبقيت فين بعدين سيبك من الأشكال والمناظر سيبك ربك رب قلوب فأنت ما تفشاهم أنت أنا قلبي الحمد لله بيني وبين ربنا عمار هو كده حاطط الحكايه دي قدام عينيه فكل ما حد يقول له طب بس اتق الله طب مش عارف ايه فهو حاطط المعنى فاول معنى للقبول لا يحدث به نفسه تاني معنى لا يرعيه بصره رقم ثلاثة ويحتقره في جنب نعمة الله كل ما تيجي تقول ده أنا الحمد لله عملت كذا اللي هي حتة سيدنا موسى لما قال له إيه إن أنا أديت رسالاتك فمن عندك إن أنا صليت فمن عندك إن أنا صمت فمن عندك فكيف يا ربي أشكرك قال الآن شكرتني إنما يتقبل الله من المتقين فهمتوا المعنى أدي الأصل الثامن اللي هو أصل القبول والخوف من الرد التاسع التنويع في العباده احنا قلناها لما جينا اسم الله الواسع قلنا محتاجين تنوع ما بين الأشياء بس هكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيك فاتح لك عشرين باب عايز أنهي باب انت أستاذ في الصلاة أقول لك تعمل ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها أدي واحد قال صلى الله عليه وسلم خش في الوقت اللي بعديه الضحى قال من صلى لله أربع ركعات يعني في أول النهار قال صلى الله عليه وسلم كفاه الله عبدي صل إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره قال صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين قال صلى الله عليه وسلم على كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل ابن آدم صدقة وبعد ما قال إن كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة قال ويغني عن ذلك ركعتين يصليهما من الضحى قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعة حرمه الله على النار في العصر من صلى قبل العصر أربعة رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة وقلنا ال 12 ركعة وفي قيام الليل بقى ما تعدش عليكم دأب الصالحين اللي هو قيام الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات والراجل جاله قالوا له ده كان بيسرق بالنهار وبيقيم الليل بالليل قال له ستنهاه ما تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ما تعدش أدي الصلاة ها عايز أنت تفتح في باب تاني أنت هتفتح في أني باب الصيام قال صلى الله عليه وسلم من صام شهر الصبر اللي هو إيه شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر يبقى ايه شهر الصبر اللي هو شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر 13 14 15 أو أي ثلاثة أيام يذهبنا وحر الصدر الوساوس اللي يقول لك أنا عندي مس ولا عندي مش عارف إيه والمشاكل دي كلها أدي الصيام وقلنا لسه الصيام بيباعد بينك وبين النار سبعين خريفا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليك بالصوم فإنه لا مثل له بص الصيام أدي باب الصدقة عايز أنت بابك أنت الصدقة نوع بقى انت مش جايب في الصلاة افتح في الصيام انت مش جايب في ده جيب في باب الصدقات الصدقة العبد يكون في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إذا نوع في العبادات نوع في جنس العبادة ما كنتش من أهل الصلاة تبقى من أهل الصدقة ما كنتش من أهل الصدقة تبقى أهل الصيام ما كنتش من أهل هذه العبادات تبقى من أهل بعض المعاملات تبقى, يبقى ما فيش زيك في بر الوالدين تبقى تقتدي بالسلف في ذلك محمد بن منكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه طئي بقدمك خدي ليهم باب بابه في البر فلان بابه في العلم وهكذا انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا كان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر يصلي صلاة الليل بكيفيات مختلفة الوتر يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاه ثلاثا أو خمسا أو سبعا يصليه خمسا بتشهد وسبعا بتشهد واحد وتسعا بتشهد واحد كيفيات مختلفة لما تراجع كتاب زي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتجد مثلا التشهد له عدة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صيغ الاستغفار مرة يقول لنا من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف ومرة يقول لنا سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم إلى آخر الحديث المشهور وتجد كذلك في هذا الباب ألوان كثيرة الأذكار نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والحبيبتان متنوعات إذا في أي باب افتح وعندنا في ذلك الحديث الذي في البخاري من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة زوجين يعني هينفق ايه حاجتين ذهب وفضة يقول لك مثلا بقر وغنم هينفق نوعين من الطاعة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة إذا في واحد أستاذ في الصلاة فده هيدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة يقول لنا في مثلا أبواب وألوان من الطاعات الوالد أوسط أبواب الجنة يبقى دخلنا في قصة البر وهكذا نوع إذا لم تكن مجيدا في باب فافتح في باب آخر ما تقعدش تخبط دماغك في الحيط أنا عايز أصلي قيام مش عارف أصلي قيام أنا ما ينفعش مع ربنا قد يكون لك باب آخر أفضل أنا عايز أتعلم بس للأسف مش عارف أنا عايز أحفظ قرآن أنا عايز كذا ودي بتبقى لعبة الشيطان انه يدخلك في حاجة ويشعرك باليأس فيها فتقول لا خلاص سكة ربنا مقفولة لا هي مش مقفولة بس انت مش عارف الباب بتاعك افتح في كل شيء لغاية ما تحس ان انت هنا احنا في طلب العلم نقول لطلبة العلم في الأول ايه ادرس حديث وفقه وأصول وادرس تفسير واعرف من كل فن طرف منه وبعد كده هتلاقي نفسك حابب حاجة في واحد يحب قوي قوي قوي يشتغل في الحديث والرجال وي وي وي في واحد يقول لك لا يا عم ايه الشغلانة دي واحد يحب قوي الفقه واحد تاني يقول لك لا يا عم خطر قوي وبتاع لا مع القصة دي ما بتجيش معايا كده كل واحد ليه باب نوع ما بين الطاعات من الأصول في تعاملك مع نفسك قلنا إيه الإلمام بنصوص الترغيب في العبادة زي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الصبح من صلاة اللي هي جلسة الشروق حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل طب انا هصلي الفجر وتعبان وظروف شغلي هتخليني يا دوبك اصلي الفجر واقوم انام لي ساعتين كمان ما بعرفش اقعد قعده الشروق اعمل ايه قال لك عندك فتره تانية تستدرك برضه قال ولن اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاه العصر الى ان تغرب الشمس احب الي من ان اعتق اربعه فتعرف ادي فضل عمل مثل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بعد فروغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه الكلمة اللي بتتقال في آخر الليه المجلس قال كتبت في رق ثم جعل في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة وهكذا عندك ألوان من الطاعات تجيب لك كتاب صحيح الترغيب والترهيب وتقرأ كل يوم منه أو رياض الصالحين وتقرأ باب الفضائل فضائل الأعمال أو تجيب المتجر الرابح صحيح المتجر الرابح للحافظ الدمياطي كل الكتب دي بتتكلم على إيه؟ الترغيب فأقعد أقرأ كده فرغب نفسي في هذه الطاعات فيكون ذلك عون على العمل من الأصول في سياسة النفس أن تنخرط في وسط إيماني معين عارفين مجموعات من إخواننا لما بيجوا في البداية ويقول لك إيه إحنا عايزين مثلا ياخدوا مجموعة من الشباب كده ويخلوهم لمدة معينة يبقوا معتكفين في المسجد مثلا ويبتدوا يتعود يومين ثلاثة أربعة على بعض العبادات وعلى جو إيماني فيبص يلاقي كذا ويلاقي ده بيصلي وده في الصيام وده كذا الواحد لما بيتحط في الجو ده بيبتدي يتعود على الطاعة إنما طول ما هو بيسمع كلمتين في الجامع وبعد كده هيروح بيته والبيت هو هو ومفيش حاجة هتتغير إنما لما بيبقى قاعد في وسط جو إيماني بيبتدي تشحذ همته النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين الأشعريين دول قبيلة اللي منهم سيدنا أبو موسى الأشعري قال لهم آه أنا عارف رفقة الأشعريين لهم صوت كده معروف بيصلوا كل يوم بالليل وليهم وضع معين فرفقة صالحة معينة والصاحب ساحب والمرء على دين خليله فبالتالي يبقى أنا محتاج صاحب معين واحنا من دلوقتي عايزين نعمل اعلان في الوسيط مطلوب معين على الطاعه ودوروا بقى فين المعين اللي على الطاعه اللي هيجي لنا ده حد هيعمل الاعلان ده في الوسيط تلاقوه بقى مطلوب معين على الطاعه عايزين واحد يعيننا على الطاعه يعيننا على طاعه ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالله سبحانه وتعالى يبقى اطوع لله منا علشان خاطر نشد معاه فده تلاقيه يتصل عليك قال لك خلصت الجزئين ولا لسه تبقى انت شغال رفقه صالحه معينه على الطاعه اخيرا نحتاج في سياسة النفس للطاعة إلى تخصيص وقت من اليوم للعبادة والذكر اللي هو شعار يومي 23 ساعة يومي 23 ساعة أقول لكم على أحد مشايخنا بيقول أنا بدي دروس والحمد لله ويعني ربنا كتب لي شيء من القبول و... وكنت يعني الحمد لله بقوم بواجب الدعوة على خير ما يكون بس مش لاقي قلبي بالشكل المطلوب برضه مش هو ده يا عم ليه ده انت ما شاء الله طلب علم ودعوة والناس بتحبك وفضل الله وآلاف بيهتدوا على ايدك عايز اكتر من كده يقول لك بس مش لاقي قلبي قلبي مش مظبوط ما هو انا برضه محتاج اشحن ما هو مش هقعد اتكلم اتكلم اتكلم وابقى انا الكوبري اللي الناس تعبر عليه للجنة وانا اقع فانا محتاج رخر شحنة بيقول عارف قعدت افكر ايه اللي يصلح قلبي أول قرار تغييري يومي 23 ساعة أول قرار اتخذته إن في ساعة ده بقى لا زوجة تكلمني لا أولادي لا الشغل لا الدنيا تتقلب الموبايل يتقفل أنا فاصل نايم تعبان في المستشفى أي حاجة الساعة دي محدش يعرف يجيبني فيها لتكن مثلا من الساعة 11 للساعة 12 من الساعة 12 للساعة 1 دي ساعة ربنا أي وقت بقى في ال 24 ساعة في ساعة محدش يهوب ناحيتك فيها الساعة دي بقى انت هتفتح في القرآن في القيام في اللون اللي انت يعني زي ما قلنا كده بتجيده في الطاعة قرار يومي 23 ساعة قال القرار الثاني خدت قرار ان الاذان يؤذن عليا وانا في المسجد يمكن هي دي واحد تاني تيجي معاه في حاجة تانية بيقول أقسم بالله العظيم صار فلان ليس هو فلان قبل هذين القرارين يومي 23 ساعة والقرار الثاني انه بس اعمل ع- انه هسمع الاذان في المسجد اعمل الكلام بتاع سعيد بن مسيب اللي صلى 40 سنه ده 40 سنه بيسمع الاذان في المسجد انا قلت يمكن انت مش هتعرف تعمل دي بس هتعرف تعمل حاجه تانية اي لون بقى من الطاعات اللي احنا قعدنا نقولها دول ان انت خدت قرار ألف استغفار كل يوم خدت قرار تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم شيء كبير خدت قرار ان انت هتصدق بصدقه محدش يخطر ليه على بال خدت قرار ان انت هتطلب العلم وهتنتهي من كذا وكذا هتخلص الديوان الفلاني من السنة هتخلص الكتاب الفلاني في الوقت الفلاني قرار قرار تغيير تحط تخصص وقت من اليوم للعبادة شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لك إيه ابن القيم يقول لك يقول ما زلت أصحح إسلامي وهو شيخ الإسلام رقم واحد على العلماء في الوقت ده ما بين المسلمين كلهم يقول لك ما زلت أصحح إسلامي فابن القيم بيقول قعدت جنبه أشوف بقى الراجل اللي لسه بيصحح إسلامه ده بيعمل إيه لقيته قاعد من الفجر وقعد في الذكر وهو التاني قاعد جنبه لغاية ما مل خلاص تعبت بقى كفاية قوي كده قال فالتفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغذى بها سقطت قواي قال له هم الساعة دي اللي بتظبطني ادي بقى ايه خلاصة علم العلماء يعني ممكن واحد تاني يقول لك لما مثلا تعمل مش عارف في العلم ايه وتخلص كتاب ايه وتسوي ايه هتبقى كذا جاب لك من الاخر هي ساعة تظبط بيها حالك الساعة دي بتذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ما بين بقى اللي انت بيجي مع ما بين قرآن وما بين الأذكار الموظفة دي من الاستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح وتهليل وتحميد و و و هي دي اللي بتقوي هي دي اللي بتخليك نشيط في طاعة ربنا هي دي اللي بتحجب الشيطان عنك هي دي اللي بتقفل الموانع اللي قدامك وبتفتح لك أبواب الرحمات وبتستنزل عليك الرحمات بسبب الساعة بتاعة الذكر دي فعشان كده خصص وقت من اليوم للعبادة والذكر خدنا كده الأصول خدنا أكثر من عشرة أصول كيف نسوس أنفسنا لتكون مطواعة لتكون عابدة لله تبارك وتعالى عايزين ناخد منها من دلوقتي نتدرج الواجب العملي بقى لغاية رمضان عايزين نتدرج في أعمال الطاعات دي فمش من دلوقتي نقعد بقى نتحجج عايزين نثبت القيام اللي أنا هقول لكم عليه ده اللي هي الثوابت بقى اللي احنا هنتدرج فيها خمس صلوات في أول أوقاتهم 12 ركعة وما فيش مشكلة 12 ركعة دول اللي هم اللي قلناهم بتوع الرواتب وابتدي بركعتين تصليهم بس عايزين نصليهم بمئة آية 100 آية يعني لو صليت لك بجزء حاجة من جزء عامة صورتين خلاص مش هتاخده معاك 10 دقايق بس 100 آية في اليوم عايزك تقرأ كل يوم سورة تبارك كل ليلة تقرأ فيها سورة تبارك عشان تمنعك من عذاب القبر وانت ماشي لغاية ما تحفظها اللي مش حافظها يحفظها عشان خاطر يبقى برضو ايه تدرجنا كده الناس اللي بمناسبة ان احنا جبنا سيرة القرآن عايزين مبدئيا من دلوقتي لغاية رمضان مبدئيا ختمة ونص الواحد معاه ختمة يخلصها ويبقى قدامنا ختمة كمان عشان خاطر برضو تتهيأ لشهر الايه القرآن الشباب اللي بدأوا يخلصوا او الناس اللي عندها ساعة في الوقت يبقى يا ريت اللي حافظ شيء من القرآن يبتدي يراجعه ده وقت المراجعة شهر شعبان شهر القرآن أيضا العلماء كانوا يسمونه كذلك علشان يعدوا العدة إلى كانوا يسمونه شهر القراء فتراجع حفظك لو ما كانش الشباب يبتدي عايزك على الأقل تحفظ جزئين اللي مش حافظ حاجة خالص خالص يحفظ جزء عامة وتبارك اللي حافظ شوية من ورا يجيب البقرة يبقى يدخل بصورة حافظها علشان خاطر ده كله بيعينه بعد كده لما تخش بقى في التراويح تسمع وانت اه ده انا حفظتها ده انا حافظها تبقى فاهم مش كل مرة تقعد نايم لغاية نقول الله أكبر تروح أنت مشغل معاه عايزين نشغل قلوبنا بقى شوية تمام ده كده في أبواب الصلاة الذكر وقلنا كمان في الصيام يبقى مبدئيا الاثنين والخميس والثلاث أيام هنصوم 10 أيام عايزين في شعبان نقرص شوية يا ريت يا ريت نعمل من دلوقتي ونتعهد على ان احنا اللي عنده القدره والصحه و يصوم يوم ويفطر يوم اللي ما عندوش القدره والصحه و- واحواله يعني ما تهيألوش الكلام ده يصوم الاثنين والخميس اللي مش قادر حتى في هذا الباب يفتح في باب تاني زي ما قلنا يزود بقى في القرآن والذكر عايزين من دلوقتي نعد صدقة رمضان عايزين من دلوقتي الصدقات عشان ربنا يبارك إن شاء الله تعد بقى عشان موضوع شنط رمضان ده حاجة الصدقات على الناس المحتاجين بالذات في الوضع الاقتصادي السيء اللي احنا فيه وأنفق أنفق عليك من أهم العبادات اللي عايزكم تعملوها خلال الفترة دي عبادة إصلاح القلوب من مشاكل بقى الضغائن اللي هو بقى انت مخاصم واحد وبينك وبين علان خصومة عليك حتى ولو كان هو غلطان فيك ابعت رسالة ولو على التليفون تقول له أي كلمتين قلت عفوت عنك قل له كذا على إنها هتبقى صعبة بس دي أقرب القربات إلى الله عز وجل لأنها فيها مجاهدة للنفس فأصلح قلبك قبل رمضان من المشاكل دي كلها اعفو يعفو عنك عارف من دلوقتي بقوا عدها ليلة القدر اشمعنى دي اللي اخترتها في العبادات كلها يعني عشان انت في ليله القدر هتقول ايه اللهم ايه انك عفو تحب العفو فاعفو عني فاعفو دلوقتي عشان يعفو عنك ساعتها اتفقنا واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم